هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله عامل زي التايه كده ليه كيف حال قلوبكم مع الله قلبك اخباره ايه ايوه انت ها اللي قدامك ازغده ايوه ازغده ايوه هو ده ايوه انت قلبك اخباره ايه قول عامل زي التايه كده ليه مش انت كلهم اللهم استرنا اللهم اهدنا اللهم اصلحنا اللهم اعف عنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اصلح نفوسنا اللهم قنا شر نفوسنا واصرف عنا سيئات اعمالنا اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك منيبين لك محبين لك مخبتين لك مخلصين لك أوابين لك توابين اللهم لا تجعل فينا بقية لسواك عايز اقول لكم ان بعد ان تكاملت او كادت ان تتكامل عدتنا ورجعت ابه الطيور المهاجره وبدانا كده نشوف الوجوه الطيبه هنضطر نتوقف مره اخرى عشان آه عشان العيد عشان الحج ان شاء الله اللهم ارزقنا الحج يا رب فالاربع الجاي اجازه ونلتقي الاربع الثاني بعد العيد العيد ان شاء الله هيبقى يوم جمعه وقفه عرفات الخميس ان شاء الله اذا كان ذي القعده 30 والا هتبقى العيد الخميس يبقى الاربع اللي بعده لا الاربع اللي بعده تاني اربع ان شاء الله وانتوا عارفين مجلسنا مجلس ديوانيه ال يعقوب خامس يوم عيد الاضحى ان شاء الله يعني دايما بتبقى تاني يوم عيد الفطر وخامس يوم عيد الاضحى انتوا معزومين تيجوا تاكلوا خروف واحد كلكم كده ان شاء الله يعني بالبركه بالبركه احبكم في الله لان هذا اخر لقاء الليله فدعوني برضو افضفض معاكم شويه ايه رايكم انا اقضيها فضفضه ونسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل قلت أجرب معاكم الليلة دي فقرة من كتابنا المنتظر كتاب اسمه مذاقات روحية نظرنا الأسبوع الماضي في قضية الإخلاص تعالوا لننظر هذا الأسبوع في التوبه اللهم تب علينا يعني قبل أن يدخل يوم عرفة وصيامه وقبل أن يذهب من كتب له الحج اللهم اكتب لنا الحج هذا العام إلى هناك لابد من توبة التوبة وظيفة العمر مش هقدم في فضل التوبة قال الله وتوبوا إلى الله جميعا جميعا دي داخل فيها العاصي وغير العاصي عشان كده بعض الناس بيتوب لهذا الامر مش للمعصيه اللهم تب علينا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة طب سيدنا النبي كان بيتوب من ايه صلي عليه لان الله امره هذا الامر وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم تب علينا أما أمثالي فإنهم يتوبون من ذنوبهم وخطاياهم الكثيرة الكبيرة اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا كيف أتوب إخوتي سر التوبة المراقبه سر التوبة إيه؟ أن تراقب الله عز وجل فإذا شهد قلبك أن الله جل جلاله سميع بصير قريب رقيب ونظر الإنسان في سوء صنيعه وأبصر ما هو عليه من قبيح الافعال سنح في قلبه اراده التوبه يبقى امتى عشان كده كان يحيى بن معاذ الرازي يقول انا لا اسال التوبه وانما اسال الله ان يرزقني شهوه التوبه ان يقع في قلبك ان انت تشتهي التوبه تقول انا انا نفسي اتوب انك يحصل عندك ايه نفسي انضف بقى نفسي ابقى انسان ابيض على مراد الله مني نفسي ابقى انفع ان ربنا يحبني وينظر إلي نظرة رضا اللهم ارضى عنا هذا أن تسنح في قلبه إرادة التوبة أن تقع في قلبه شهوة التوبة إزاي تحصل دي ودي مهمة جدا أهم شيء إزاي إذا استشعرت نظر الله إليك كتير من الناس حريص جدا انه يظهر قدام الناس بالمظهر المناسب ودايما يسأل نفسه نظرة الناس إلي إيه ويحزن جدا ويتألم لو حد ما قدروش ما نظرلوش بتوقير واحترام واداله وضعه صح كده وكثير من الناس سقط من عين الله دي اللي الحسن البصري قال عنها اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فانا اعمل في غير معمل يا خوفي ان وقعه من الوقعات الكبيره يكون الملك جل جلاله اطلع عليا وانا شكلي كده كرهني طردني فانا قاعد اشتغل على الفاضي اذا وقعت في قلبك دي اللي قالها ابن الجوزي وخلي بالك الناس دي لما بتتكلم الكلام ده ده تواضع منها وإزراء على النفس وإلا هم مش كده يعني زي ما قلت كتير الحسن البصري تفتكر كانت ذنوبه ايه كان عندهم تلفزيون في البيت نت كان بيمشي في شوارع زي شوارعنا مليانه مصايب كان عايش في زمن البنوك مسيطرة على كل شيء ما يعرفش يتعامل إلا الربا يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره كل اللي في جيوب الناس النهاردة غبار ربا كان الحال كده ومع ذلك يقول أخشى أن يكون قد اطلع على بعض الذنوب ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول إيه قد يصنع الرجل مع زوجته كل جميل ثم هي لا تحبه وقد يصنع الرجل مع ولده كل طيب ثم ولده لا يحبه فأخشى أن يكون هذا حالي مع الله احنا بنحسن الظن بالله ونقول لا لا ربنا أكرم من أن يقبل عليه عبد يريده والله يرده كريم مين يشهد اشهد ان الله كريم اكرم الاكرمين تشهد شفت تشهد كريم اكرم الاكرمين جل جلاله سبحانه ذلك اذا اردت ان تسنح في قلبك عزيمه التوبه فليقع في قلبك هذا المعنى شافك وانت وشافك وانت وسمعك وانت ورآك وكان معاك لما كنت وكان شهيد عليك لما يا رب استرنا يا رب كان معاك وشايفك وشهيد عليك عشان كده انا قلت ان اصعب شيء يوم القيامة ان اللي شافك هو اللي هيحاسبك هو سبحانه وتعالى هيحاسبك قال سنح في قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة فيعده الحق سبحانه بتصحيح العزيمة اخوتي اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك دايما يقولوا ان من خاف شيئا هرب منه الا الله من خاف الله هرب اليه ربنا جل جلاله قال فاين تذهبون فاين تذهبون هتروحوا فين هتروحوا فين عشان كده بتقول في دعائك في الذكر لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اروح فين فلذلك دايما احفظ ان الله هو المعد وهو الممد منه الاعانه ومنه القبول منه التوفيق ومنه التيسير وعليه الاجر فلذلك قال ثم تاب عليهم ليتوبوا فاللي هيبعث في قلبك سانحة التوبة جل جلاله إذا أقبلت على الله بقلبك يصحح جل جلاله عزيمتك بتيسير الأسباب يعني هو كان عم الحاج أبو الفتوح ده الله يرحمه كان فين؟ اه كان في ادغال افريقيا ما كانش حد يعرف عنه حاجة ولا نعرف عنه ولا هو يعرف عننا حاجة ثم لما أراد الله له أن يأتي إليه أتى به صح كده وكلكم على هذا النموذج كلنا وأنا كلنا ربنا جابنا من بعيد قوي قادر قادر جل جلاله كريم أتى بك وأجلسك وفهمك وألزمك وحبب إليك ويسر لك وأعانك ووفقك وحماك ودفع عنك الله كريم بس المشكلة الكبيرة ان بعد كل ده وانت برضه لسه وحش لسه كذاب لسه مغرور لسه مرائي لسه معجب لسه مذنب لسه خطاء لسه منافق لسه لسه أقيمت عليك الحجة خلاص سمعك ودوقك وعرفك فالمقصود أن الله الكريم قولوا الحمد لله يرزق العبد إذا أراده احنا قلنا في منزلة المراد فاكرين أن يعصم الله العبد اضطرارا أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليه تصحيح العزيمة والأخذ في جميل الرجعة والتأهب لأسباب التوبة أول ذلك أول التأهيل لإنك تتوب هجران رفقة السوء اللهم اكفنا شر الناس اللهم اصرف عنا أذى الناس اللهم احمنا من كيد الناس اللهم ادفع عنا اذى الناس الناس كلام ابن القيم بقى وهل اضر على الناس من الناس وهل حال بين ابي طالب وكلمه النجاه الا الناس ده عندي الموت ابو طالب نايم وبيطلع في الروح والرسول قاعد جنبي راسه يقول قول لا اله الا الله وقاعد فوق راسه وقاعد جنبيه ابو سفيان و- وابو لهب وابو جهل يبص لهم كده ويبص للنبي كده ثم قال لولا ان يتحدث الناس لافرحت قلبك بها كان عارف ان النبي قلبه هيفرح لو اسلم قال له نفسي اسعدك وافرح قلبك بس خايف من الاشكال دي لولا ان يتحدث الناس يا ناس برضه خايف يعفي لحيته احسن الناس يتكلموا عليه اه انت اه عارفك انا خايف ليه ما تخافش ايه فيها بقى كفايه هريتها يا اخي اللهم اهد قلوبنا اللهم اسعدنا بالتوبه الناس اول حاجه تعرف ان ربنا فتح لك بيها باب توبه ان ربنا يبعد عنك الناس الوحشه ويقرب منك الناس الطيبه ان ربنا يجمعك اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره ان ربنا يفتح لك باب خير ان يبقى واحد طيب بدأ يقرب منك ويحبك ويصاحبك وتمشي معاه ومعاك تليفونه تتصل عليه يتصل عليك تبعت له رسالة يبعت لك رسالة تت- تتفقوا تصوموا وتفطر معاه يفطر معاك ان ربنا يفتح لك باب ان يبعد عنك اللي كان بيديك اسطوانات وحشه فلاشات وحشه بيبعت لك رسائل وحشه بيقعدك مع ناس وحشه بيعزمك عزومات وحشه بيفكرك بحاجات وحشه بيدلك على طريق غلط ان ربنا يقتله سبحان الله العظيم قلت لكم القصة دي قبل كده ان واحدة ست زمان الكلام ده من يجي عشرين سنة كده واحدة ست ايام ما كنا في بداية الدعوة واتصلت يا شيخ اعمل ايه جوزي كل ليلة بيجي سكران يضربنا ويبهدلنا ويطردنا في الشارع انا وولادي وشغال في شغال في ملهى ليلي و و و اعمل ايه انا عايز اتطلق وانا دايما لازم تعرفوا عني ما بقولش لامراه انها تتطلق ابدا قلت لها اصبري طب اصبر عليه ازاي ده في وفي اصبري اصبري طب ادعي لي ادعي لك بايه قالت ادعي لي ربنا يجعل لي مخرج قلت لها ربنا يجعل لك يا بنتي فرجا ومخرجا قريبا عاجلا غير اجل صبحت الصبح بتزغرط مات مات مات فممكن شيطانك بقى اللي مضيعك الضياع ده ربنا يجعل لنا ولكم فرجا قريبا عاجلا غير آجل يموت ونخلص لا اصل الشياطين دول ملحاح ملحاح الشاهد يا اخوه اول ذلك هجران صحبه السوء فهم الذين يحملون على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحه هذا العزم هم دي المشكلة كل ما ينوي يتوب يقوم ايه لا لا ده في حتة جديدة لنج هتعجبك آه، يضيعوا يشوشوا عليه تتوب يا عم تمتع بشبابك انت ب- بتصدق المشايخ دول لا يا ده ربنا كريم يا اخي ورحمته واسعة تعالى بس شوية شوية هو ده الكلام اللي بيضحك بيه يشوشون عليه صحة هذا العزم زي سيدنا كعب بن مالك قال لما صدقت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وخرجت من عنده خرج خلفي بعض أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى عزمت أن أعود فأكذب نفسي فضلوا يقولوا لي يعني انت عامل لي فيها بطل ما كنت قلت له عندي ظروف وخلاص اشمعنى انت يعني نفس الشيء لسه اخر دلوقتي بيقول ان هو سحب فلوسه من البنك وتاب الى الله من الربا لكن مراته وحماته وحماه قاعدين معاه عاملين له جلسه الليله دي مع واحد شيخ عشان يقولوا له انت هتعمل لنا فيها مفتي ما كل الناس فلوسها في البنوك يا اخي كل الناس بتاكل ربا اشمعنى انت يشوشون عليه عزيمه التوبه اللهم تب علينا اوعى حد يضحك عليك البنوك ربا قولا واحدا والذي يضع ماله في البنوك او ياخذ قرضا من البنوك يحارب الله يحارب الله عشان كده قلت له بلاش تبدا فترتك بحرب ربنا لانك مش قده مش قده في الشاهد اول خطوه هجران صحبه السوء والذي يعينك على ذلك لما اقول حاجه وانت شايف ان طب اعملها ازاي دي قول لي وانا اقول لك انا اخوك الصغير برضه فبس قول لي انت قول لي اعملها ازاي دي ازاي اهجر اخوان السوء عارف اسوا حاجه فيك ايه انك بتحب الناس الوحشه هو ده انك تحب واحد مدخن انك تحب واحده ممثله انك تحب واحده متبرجه انك تحب واحد من العصاه والفجار انك تحبه دي من اكبر معاصيك انك تحب من يبغضه الله فلذلك انك بتحب واحده مش حلالك تحب واحده في الحرام صح ما انا انت بتقول لي ده انا ما بقابلهاش ولا بشوفها ولا بتكلم ده انا بحبها حرام اه حرام ايه الدليل ايه الدليل هو الحب حرام قول لي يا حليق صلى على الرسول صلى ايوه حرام الحب لغير ما يحل لك زنا اللي هم بيسموه الحب اللي من دول اللي اسمه الشرعي العشق العشق المحرم هذا العشق زنا الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعين تزني وزينها النظر والأذن تزني وزينها السمع واليد تزني وزينها البطش والرجل تزني وزنها السعي والقلب يهوى ويتمنى يبقى القلب يهوى ويتمنى ده زنا القلب طب اتوب ازاي من الحب يا شيخ ده قلبي بحبها اعمل ايه الحل لتتوب ان تكرهها في الله ليه لانها عاصيه تعينك على معصيه الله فدي تبغض في الله مش تحب فإذا صح الحب حب لله والبغض لله تبغضها في الله فكذلك كل من يعينك على معصية اللي كان بيجيب لك الشيشة اللي بيجيب لك الجوزة اللي بيناولك المعسل اللي بيجيب لك السجاير اللي بيقعدك قدام الأفلام اللي بيمدك بالحرام تكرهه في الله تكرهه في الله عشان تتخلص منه أما إذا ظلت العملية اهلا ازيك فاكر لما كنا وفاكر لما كنا هذه من علل التوبه قالوا ايه من علل التوبه التفات القلب الى الذنب الفينه بين الفينه وتذكر حلاوه مواقعته يبقى كده ما تبش قلت لكم قبل كده واحد كان بيدخن بطل تدخين قعد مره كده اتعشى بعلبه تونه علبتين ثلاثه خمسه ها هبدهم وقعد كده يا سلام لو سيجارة بقى دي نقضت توبته نقضت توبته قاعد بالليل وما وراش حاجة قاعد يخرج من البلكونة للشباك ومن الشباك للسرير ومن السرير للحمام داخل خارج مش لاقي حاجة يعملها فبدأ يقول ياه أيام ما كانت فلانة في حياتي بكلمها طول الليل كانت أيام لذيذة كانت أيام سودة هذه نقضت توبته كده ما تبش كده عادت إليه ذنوبه كلها مرة أخرى
اللهم تب علينا لذلك حلها أن تبغضها في الله وأن تنسى ذنوبك انساها بقى كل ما يربطك بالذنب تتخلص منه قال فلا بد من المواظبة على العبادة قلنا التخلص الأولاني ده أن تتخلص من صحبة السوء أن تتخلص من الشهوات المحرمة اثنين أن تستبدل اللذات الحسية بلذات قلبية هو ده بقى مذاقات روحية أن تستبدل اللذات الحسية بملذات قلبية لذة سجدة لذة آية لذة تسبيحة دمعة في إناء ركعة متعة لذة الدعاء لذة المناجاة لذة التوسل لذة المدح والثناء لله لذة الأنس بالله استشعار أنا جليس عبدي إذا ذكرني المواظبة على هذه المعاني التي تزيد رغبته في التوبة وتوفر دواعيه على إتمام ما عزم عليه مما يقوي خوفه ورجاءه فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار حل عقدة الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون حل عقدة الإصرار إنك تحل العقدة دي فكها إزاي بقوة الخوف والرجاء الخوف إنك تخشى أن يبطش بك الله احنا قلنا يا أستاذ إن من أجل نعم الله عليك السلام عليكم ابو تليفون اتفضل نورنا اتفضل اتفضل اتفضل والله لا انت داخل صلى على الرسول صلى خليكم معايا بقى دخل خلاص راجل طيب اصلا آه كنا بنقول ايه بقى اجل نعم الله عليك نعمه الامهال ان ربنا صبر عليك لحد دلوقتي الراجل الطيب ده انا شايف انه هيلتحي الليله دي ان شاء الله قول ان شاء الله ناوي من الليله يا رب صلى على الرسول صلى لا خلاص احنا بقى كده من الليله دي ان شاء الله مش هتحلقها تاني آه نعمة ربنا انه صابر عليك لحد دلوقتي صبر عليك وانت كنت بعيد لحد ما جيت وقعدت هنا وصبر عليك دلوقتي وانت برضه توبتك مش كامله لسه فاضل معاصي اهي ما هو حلق اللحيه معصيه وربنا جل جلاله امهلك بس ايه هقول تاني بقى الكلام اللي انا حفظته لكم زمان سبحانه يمهل كأنه يهمل يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا زجر ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعة يعني ربنا بيمهلك كتير يفوت لك مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ومية وألف وألفين بس في وقت هي هيدبك إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت صاحبنا حاول يفلت حاول اه حاول كتير يفلت يقول خطبة يعين نائب يغير وزارة يا حاول ولا ما حاولش حاول يفلت لكن لما ربنا اخذه اه ما خلاص بقى ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه ايه لم يفلت لا اوعى بقى تظل على المعصية الحد ما يأخذك فإنه إن أخذك لم يفلتك لم يفلتك فيحل من قلبه عقدة الإصرار خوف البطش اثنين ورجاء العوض يعني ايه العوض يا عم الحاج انه اذا ترك المعصية لله رجاء العوض انه اذا ترك المعصية لله عوضه الله في قلبه افضل منها زي ما قلنا كده واحد كان ماشي مع واحدة تاب خوفا من الله فان الله يعوضه انسا من عنده احلى من نساء العالم قال ابن القيم وذرة من لذة الإيمان لا تعدلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا مما يقوي خوفه ورجاءه فعند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار على ما هو عليه من قبيح الأفعال فيقف عن تعاطي المحظورات ويكبح لجام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة في الحال ويبرم العزيمة على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال قلنا شروط التوبة الإقلاع عن الذنب الإقلاع أول حاجة اللي الراجل كنا في وسنا امس اول امس ماشي المهم الراجل جاي يصلي جنبيا وبص في جيبه كده لقيت علبه رسما يا سيدي يا غالي ف قلت له صراحه انا اتكسف اصلي جنب الجيب ده وفي اصرار على المعصيه لازم نرميها وبعدين نصلي لكن هتصلي وانت في جيبك عشرين سيجارة بتقول لربنا انا بصلي بقول لك توب عليا وهعصيك عشرين مرة بعد كده ما ينفعش ينفع ما ينفعش ابدا ما ينفعش خالص عشان كده انا قلت قبل كده ان المشكلة في السجاير التدخين والحلق اللحية الاصرار ان حليق اللحيه جايب مكنه في البيت ومصمم هيحلق هيحلق والتاني بتاع التدخين عنده علبه سجاير 20 سيجاره هو دي المشكله الكبيره الاصرار على هذه المعصيه فلذلك اذا اردت ان تدعو رجل مقيم على امراه يزني بها وهو يقول رب تب علي يقول الله اقلع عنها وانا اتوب عليك بطل وانا اتوب عليك فأول حاجة الإيه؟ الإقلاع الإقلاع اتنين الاعتذار الواد الكهربائي الطيب ده صاحبي اسمك ايه يا عمر ربنا يكرمك يا عمر عمر ده من الناس الطيبين وبعدين في مرة المعلم حسن المعلم بتاعه زنقوا زنقه فكذب عليه كذبه عايز يتوب لازم حاجتين الاقلاع ان هو يبطل يكذب اتنين انه يعتذر لربنا وخلي بالكم ان كتير من الناس اللي بيتوبوا وبيقول انا بتوب وارجع لانه ما عملش الاعتذار ده ما قدمش اعتذار الاعتذار اصعب مراحل التوبه ان انا اجي اقول له يا رب سامحني انا زنيت اقولها له ازاي دي وربنا يقول لي وانت عارف ان انا شايفك اه يا رب وانت فاكر ان انا معاك اه يا رب وانت متاكد ان انا سامحك انا بعتذر شكلك ايه ش- منظر الاعتذار ده يبقى ازاي تخيل ان انت بتعملها مع انسان بتقول له انا جاي اعتذر لك عشان انا سرقتك وانت عارف ان انا بديك وانا حارمك من حاجه وجاي تعتذر شوف شكلك يبقى شكلك ايه وانت بتعتذر قدام الانسان او المراد ان يبقى ده حالك وانت بتعتذر لله يا رب سامحني انا كذبت عبدي انت كذبت اه يا رب انا كذبت وانت مؤمن ان انا سامعك اه يا رب انا اعلم ان انت سامعني وتعلم ان انا هحاسبك ايوه يا رب انا عارف انك هتحاسبني ومتاكد ان الكذب حرام و... و... واعتقد ان الكذب حرام يا رب وعارف ان اللي يكذب يروح النار مش امك قالتها لك وانت صغير دي اه يا رب طب بتكذب ليه تقول له ايه ده احنا بنمثل مثل بقى صغير للي كذب كذبه اللي عملوا فواحش كبيره تعتذر له ازاي عشان كده قالوا ان الحل عند الاعتذار التملص انا بقول لك اتعلم بقى اهو تتوب ازاي عشان ما ترجعش للمعصيه تاني اعملها صح التملص يعني ايه التملص انك تقول له يا رب انا انا انا ما اقدرش اقول لك يا رب ان ما كانش قصدي هو انا هضيف لل- للمعصيه الاولى كذب معصيه تانية ما اقدرش اقول لك يا رب ان ما كان ان ما كانش قصدي لا ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا ما ما ما كنتش في وعي لا لا لا ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا ما كنتش اعرف برضه لا وما ولا اقدر اقول لك يا رب ان انا كنت غصب عني لا لا لا لا لا, لا ما اقدرش ولكن اللي اقدر اقوله ان انا كنت مغفل ما بفهمش فغلطه سامحني ده اسمه التملص والاعتذار انك تعتذر للملك الجبار للقاهر القهار للقادر العظيم للحكيم الخبير انك تعتذر له تقول له يا رب أ- ما اقدرش اقول لك ان انا ما كانش قصدي لا انا غلطت وانا قصدي ما تقولش غلطت وانا قصدي قول ما اقدرش اقول ان ما كانش قصدي ما اقدرش اقول ان انا كنت ناسي لا لا ما اقدرش ما مش هقدر اكذب يا رب واقول لك ان ده كان غصب عني لكن آه، غبي معلش آه، انا انسان حقير سامحني مش هترضى تقول لربنا ان انت حقير هقول بس يغفر لي اقول وانت لما عملت اللي انت عملته ده يسمى ايه حقارة انك تعلم ان هو معاك وشايفك ومعرفك الحرام ومديك الحلال وبرضه تغلط يبقى الاقلاع اتنين الاعتذار والتملص تملص الاعتذار ثلاثة العزم على عدم العودة فإن مضى على موجب قصده إذا عدت العقدة دي ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق صدقا إذا ربنا أراد إن يتوب عليه هيعدي النقطة دي هيعديها إذا ما ما كانش مقبول وأنا كنت بقول النهاردة إيه اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق واجمع لنا بينهما الصدق والإخلاص إذا كان صادق ربنا بيسر له اموره واذا كان مخلص ربنا بيدبر له اموره واذا اجتمع في الصدق والاخلاص يبقى وصل يبقى وصل وان نقض التوبه ابعد بقدر قرب نقضه او بعده واحد قاعد معانا دلوقتي تاب اللهم تب علينا يا رب آه، اخ قاعد معانا دلوقتي وربنا كرمه وفهم الموضوع ونوى التوبه خرج على بعد 3 متر من باب المسجد عصا تاني يبقى هيبعد حته قد دي 3 متر اذا بعد 3 ايام وشغل وعبادة وصدق هيبعت ثلاثة أيام أصل اسمها التوبة التوبة يعني إيه الرجوع فهو إذا بعد كده كل ما يبعد هيحتاج يرجع الحتة دي كلها كلها مرة تانية فلذلك إذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار وعزم على ألا يعود إلى مثله فعند ذلك لابد لابد لابد أن يخلص إلى قلبه صادق الندم فيتأسف ويتحسر فيشغله ذلك عن الوقوع بمعصية مرة أخرى هي دي ازاي اشغل قلبي عن ان يفكر في معصيه إذا شغل القلب بالندم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة إذا شغل القلب بالندم فعند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم فيتأسف على ما عمله ويأخذ في التحسر على ما صنعه من أحواله وارتكبه من قبيح أفعاله فتتم توبته وتصدق مجاهداته ويستبدل بمخالطته العزلة وبصحبته مع أخدان السوء التوحش عنهم والخلوة ويصل ليله بنهاره في اللهف قلنا ان اتنين كانوا ماشيين مع بعض طالعين سلم عند الدرجة رقم عشرين واحد وقع والتاني بيكمل ده لما يبدأ درجة التاني في 21 2 22 3 23 عشان يحصلوا لازم ايه؟ ياخدها قفز بقى مش درجة درجة 10 10 عشان يلحق التاني فلذلك يتلهف أن يصيب قلبه اللهفة اللهفة في تحصيل ما فات لسه كنا بنقول في دروس الحج اللهم ارزقنا الحج
ان آه، الفضيل بن عياض يوم عرفه اخر النهار قال وسوءتاه منك وان عفوت قال له حتى لو عفوت عني انا مكسوف منك هي دي التلهف ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي هي دي اللي اسمها التحسر لذلك في الدنيا تصيبه اللهفة عايز كل يوم قضاء بعيد يعوضه بعشرة عايز كل كلمة قالها غلط يعوضها بعشرة عايز كل جنيه صرفه غلط يعوضه بعشرة لهفة التلهف على أن يستبدل السيئات بحسنات ويعتنق في عموم احواله بصدق التاسف لمحو اثر عار المعصيه عار المعصيه احساسك ان الكذبه اللي انت كتبتها دي عار احساسك ان النظره للمراه المتبرجه اللي انت نظرتها دي عار احساسك على ان الجنيه اللي كسبته من حرام ده عار احساسك احساسك شعورك بتبقى محتاج تغسل عارك ده احساس التائب يمحو بصوب عبرته اثار عثرته وياسو بحسن توبته كلوم حوبته يعرف من بين امثاله بذنوبه ويستدل على صحه حاله بنحوله ولن يتم له شيء من ذلك الا بعد فراغه من ارضاء الله استرضيه استرضي ربنا بقى بعد المعاصي والذنوب والغفلة والبعد رجال تقوم تسجد سجدة نص ساعة سجدتين بساعة أربع سجدات في ركعتين بساعتين وتسلم وتقول له سيدي هل رضيت انك تبكي وتغرق هدومك بدموعك تقول سيدي هل رضيت تتصدق بما استطعت سيدي هل رضيت تصوم لك شهر ولا شهرين ولا خمسة سيدي أرضيت تحج تعتمر سيدي أرضيت ويبقى شغلك الشاغل هل رضي الجبار بعد سخط صدقة السر تطفئ غضب الرب فإذا تم له ذلك بعد العزم والندم فإن من شروط صحة التوبة أن يصل التوبة بعمل صالح لم يكن له قبل التوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها تمحها اخوتي هذه قضية التوبة من كتاب مذاقات روحيه نأتي إلى موضوع الليلة ولا ناويين تمشوا دلوقتي حالا نأتي إلى موضوع الليلة وهو الجنة يعني آه، مع الكلام اللي احنا بنقوله ده أظن الأسئلة اللي جاية ديك قد أجيب عنها خصوصا السؤال اللي وقع في ايدي ده اخوتي اين الجنه لابد ان تعتقد ان الجنه مخ والنار مخلوقتان الان بدليل قول الله عز وجل عن الجنه اعدت للمتقين اعدت اعدت الج- اين الجنه في السماء ان كتاب الابرار لفي عليين وان كتاب الفجار لفي سجين اين النار في الارض في سابع ارض وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما قال الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة وعن مجاهد قال قلت لابن عباس أين الجنة قال فوق سبع سماوات قلت فأين النار قال تحت سبعة أبحر مطبقة يبقى الجنة فين في السماء والنار فين تحت الأرض النار تحت الأرض ولذلك قال الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ثانيا بسرعة بسرعة سريع طعام أهل الجنة اللهم أطعمنا من طعام أهل الجنة قال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون عايز أقول حاجة قبل الجنة كلام مجمل إن الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين يبقى بدون تفاصيل كل اللي نفسك فيه هتلاقيه وزيادة كل اللي نفسك فيه وأكتر الجنة مفاجأة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الحاجات اللي ما تخطرش على بالك قط موجودة في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب يا جماعة الواحد لما ابن الجوزي بيقول ايه ان الانسان حين يتخايل في الجنة حيث لا مرض ولا تعب ولا بصاق ولا آه، رائحة ولا خروج يكاد عقله يطيش معقولة هيجي يوم وما اصحاش بدري اروح الشغل يا نهار ابيض امتى بقى انا فاكر زمان لما كنت مدرس والمدارس دي مشكله ان الطابور الساعه سبعة وربع الصبح كان ساعتنا ما اعرفش ساعتكم دلوقتي بقت كام فعشان تخرج من البيت ستة ونص مش عارف ايه في عز البرد في الشتاء انا فاكر ال- الحته دي من آه، من مقاسي كان عندنا درس زمان في كتاب سنه رابعه ابتدائي تانية ابتدائي اسمه اه من يوم السبت ال- لا كنت اقول ايه ان انا قعدت فعلا في المدرسه اربع شهور يوميا اقول انا هاخد النهارده عرضه هاخد النهارده عرضه مش اجازه عرضه يعني مش هروح واقوم اروح وكل كل يوم الصبح اجي اقوم هاخد النهارده عرضه هي يوم في الجنه بقى مش هقوم اروح الشغل مش في واحد بيقول دلوقتي نفسي مرة أصحى من النوم كده إيه لوحدي وأنا شبعان نوم ما حصلتش على مدار سنين فاتت لازم قوم من النوم وانت غصب عنك إيه. تفتح عينيك بالعافية في الجنة زي ما أقول لك يعني أحيانا بتبقى عندك شهوات يموت أحدهم وشهوته في صدره حاجة في نفس نفسه يعملها وما يعملهاش لحد ما يلاقيها فين في الجنة في الجنة حبيبي في الجنة قال سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يبقى شهواتك دي اصبر بس شوية دول كلهم خمسين ستين سنة يا عم واظن عدى نصهم فما فضلش حاجه استبر بس شويه صغيرين كده نفسك تبقى زعيم آه يا سلام في الجنه هتبقى ملك واذا رايت ثم هناك يعني ثم يعني هناك واذا رايت ثم رايت نعيما وايه وملكا كبيرا هتقعد تدخل الجنه بتاعتك وتقول لهم اعملوا لي كرسي اعملوا لي كرسي ده بقى انا عايز- مش هقعد على على كرسي ده يعملوا لك كرسي ده ايه ده لا الصفار ده مش عاجبني حطه فيه فصوص لؤلؤ حاضر يعملوا لك فصوص لؤلؤ لا لا لا البياض ده برضه مع الصفار مش نافع هاتولي بقى زبرجد ازرق ماشي عاي- عايز إيه كده طب بس ما تزعقش ما حدش يقول لي ما تزعقش انا من حقي ازعق حاضر زعق احنا استحملناه كتير يزعق لنا سيبوني انا بقى في الجنه زعق هاتوهولي هنا ازعق له حاضر الجنه اللهم ارزقنا الجنة يا رب
نفسك في ايه كمان بيقولوا كده بعد- بعض الناس يحب العيشه كلاسيك كده آه, اه قال صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوفه خيمه خيمه في الجنه اه ع- واحد عايز خيمه عايز خيمه خلاص خيمه خيمه ال- واحد يقول لك لا خيمه ايه عايز شاليه شاليه وهتعمل لا لا لا لا, لا انا ما بيعجبنيش لا بقى خيمه ولا شاليه انا احب كده ان ايه برج ماشي برج عايز ايه نفسك في ايه لهم فيها ما يشاءون كل ما تريد وتشتهيه قبل ان تنطق به يكون امامك قول لا لا لا, لا انا ما بحبش كده انا بحب اصدر اوامر ما حدش يعمل حاجه غير لما اقول ماشي يا باشا قول كل اللي انت عايز كل ما تشتهيه يعني ده كلام مجمل بقى عن الجنة عشان قبل ما اقول لك ايه هتاكل ايه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون انا ما بحبش لحم الطير بقى لما عاوز- انا عايز لحم ضاني, ضاني وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر يعني عم الشيخ معاذ ما لقيتش غير أبو الزبير عن جابر الشيخ الألباني له كلام عن عن سند أبي الزبير عن جابر قال فيه ضعف وضعف الأحاديث اللي زي كده لكن آه، أدم صرح أبو الزبير وقال حدثني جابر يبقى إن شاء الله الحديث ده صحيح قال رسول الله ونحن يعني ما آه، نشهد به في آه، آه، صحيح مسلم أن كل أحاديثه صحيحة وليس فيها شيء ضعيف
قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون طيب عم الحاج محمد عبد الحميد خليل العلقمي عم الحاج محمد العلقمي رضي الله عنه آه، عم الحاج محمد العلقمي يقول طب احنا هناكل في الجنة انا صراحة بقى يعني الحاج محمد يقول لما الاكل يتحط قدامي باكل بدوس ف هاكل واملى بطني وبعدين اسيب الباقي ده يروح فين وانا وبعد كده انا خايف آه، ال- الكوليسترول يعلى لا لا لا لا الجنه ما فيهاش كده ان لكم ان تتنعموا فلا تبأسوا ابدا وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان احل عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا اللهم اجعلنا منهم يا رب قال صلى الله عليه وسلم لا يمتخطون مفيش أخ ولا يتغوطون ولا يبولون الجنة طيبة فيهاش حمامات ما فيهاش ليه الجنة طيبة ما فيهاش ريحة وحشة ما فيهاش كلمة وحشة ما فيهاش شيء غير طيب لا يتغوطون ولا يبولون امال الاكل ده يروح فين طعامهم ذلك تشاء كريح المسك يقول لك يعني هي الورده اما بتعرق بتطلع ايه وانت اجمل من الورده في الجنه هي كده فلذلك انت لما تكون في الجنه مجرد انك تعرق وعرق زي المسك خلاص كده طلع الاكل وجعت كل تاني اتفضل لا انا شبعان خلاص ماشي يا عم انت شبعان وهو اللهم ارزقنا شربة من يد النبي محمد لا نظمأ بعدها ابدا اذا شربت من ايد سيدنا النبي في الموقف مش هتعطش تاني ابدا امال الشرب في الجنه بقى هيبقى ايه مزاج مزاج الشرب هيبقى مزاج مش عطش انتوا عارفين ان اجمل شيء في الدنيا شرب الميه ولا ما تعرفوهاش دي اجمل شيء في الدنيا شرب الميه على العطش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظما ده اجمل شيء في الدنيا واغلى شيء في الدنيا واعظم شيء في الدنيا الشاهد ايه ان لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام الله أكبر تعرفوا أن الواحد نفسه يدخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم اكتب لنا الجنة يا حي يا قيوم يا رب العالمين ذلك احنا بنقول بقى اما يجي دلوقتي اهل الجنة هيشربوا ايه هنقول لك ان كل واحد في الجنة له عين عين مية في الفيلا بتاعته الواد محمد طلعت ده ما حضرش معانا لما اتكلمنا عن ادنى اهل الجنة منزلة اخر واحد هيدخل الجنه مساحة جنته كام مساحة الجنة الحتة اللي هيقعد فيها آخر واحد القصة طويلة مش عايز أطول النهاردة كفاية عليكم أنا كده عشان تروحوا بقى وترتاحوا مني أسبوعين ثلاثة مش عارف هما كام بعد ما تصلي على سيدنا النبي يقول الله له ادخل الجنة فيقول يا رب كيف أدخلها وقد دخلها الناس قبلي وأخذوا أخذاتهم بقول لواحد من البشوات الكبار اكيد ما جاش النهارده تعالى احضر معانا درس الاربع فقال لي يا عم الدنيا زحمه هروح اقعد فين يا عم الزحمه رحمه تعالى اقعد اتزنق في وسط الغلابه ما هو واحد باشا برضه جه صلى معاكم يوم هنا فقال لي اجمل حاجه الليله دي ان انا عرقت والعرق نزل في عيني فحرقتني ف اه ما, ما هو باشا بقى فالشاهد ايه ان الباشا الباشا بتاع اللي كان اخر واحد يدخل الجنه ده ربنا بيقول له ادخل الجنه قال له ادخل فين؟ ما زمانها اتملت فقال الله له تمنى طب نفسك في ايه؟ فقال اتمنى فتمنى حتى انقطعت امانيه قال الله له عبدي تمنى اصل هو امانيه كلها ايه خيبه غلبانه انا نفسي يا رب في حته في الجنه قد 20 فدان وايه كمان يا عبدي واديني فيها زوجه من الحور العين وايه كمان يا عبدي واثنين خدامين فربنا يقول له تمنى فيتمنى حتى تنقطع امانيه فيقول الله له عبدي سيبك من الكلام بتاعك ده عبدي اترضى ان يكون لك مثل الدنيا مش قد مصر مش قد قاره افريقيا قد ايه مثل الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول الله له ادخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها فأقل واحد هياخد قد الدنيا 11 مرة الدنيا وعشرة أمثالها معها ده أقل واحد فلذلك الحتة الكبيرة اللي أنت هتاخدها في الجنة دي إن شاء الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب هتحتاج عربية بقى مش عارف إيه بقى عشان ترمح بيها في في الحتة دي كلها فله عين لكن سنح ببال محمد الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكرمه الشيخ محمد موجود الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي بلغوه سلامي انا بحبه في الله ده شيخ من مشايخ المنيا من الناس الطيبين اللي انا بحبهم من زمان آه، بقول ال واحد خطر بباله الواد محمد ده الغلبان حسن صاحبي فلما رأ- اللهم ارزقنا الجنة يا رب انا عايز اوصيكم ونتواصى لو ما لقيتونيش في الجنة اسألوا عني ربنا يقول لي، ف- فين محمد حسين يعقوب راح فين يا رب اسأل واذا ما لقيتونيش في الجنة بقى ربنا يشفعكم فيا ويكتب لي الجنة ويك- ولكم بغير حساب ولا سابقة عذاب وانا هسأل ربنا في الجنة يا رب بتوع درس الاربع عايزين نعمل درس اربع يا رب اللهم اللهم عرفني وجوههم في الجنة اللهم اجمع هذا الجمع لا تغادر منه احدا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب الشاهد ايه حسن سنح لي قال بس اما اروح ازور محمد حسين فهيجي عندي فعايز اعمل له شاي فاطلع له كوبايه ميه يقول لي لا لا لا لا لا لا انا ما بغيرش فيها عين جاريه بتجري وراه اما يروح عين الميه بتاعته معاه معاه ما بيشربش غير من عينه هو ليه لا طعم اصل دي متعه ولذه وحلاوه وعزه عزه انك انت في الجنه انسان عزيز مالك مالك بقى صعبان علي اقول لكم ده طعام اهل الجنه طب طعام اهل النار بلاش بلاش قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق ذق ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم مش قادر اتكلم عن النار مش قادر مش قادر يكفي لاهل النار عذابا ان يخسروا الجنه يكفي اهل النار عذابا ان يعرض عنهم الله يكفي أهل النار عذابا أن يبغضهم الله يكفي أهل النار عذابا أنهم خسروا رفقة النبي وأصحابه حتى لو ما تعذبوش أكلهم زقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين هل تستطيع أن تتصور رأس شيطان رأس الشيطان شكلها إيه شعره ده شوك مثلا رأس شيطان ده ثمرة الزقوم فإنهم لآكلون منها هياكل هياكل مش بمزاجه كل غصب عنه هياكل ويبلع فمالئون منها البطون طب زق- حصل له زغط حصل له وقفت في زوره عايز يبلع ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يشرب حميم رصاص مذاب ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم أكلهم الثاني زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم البهايم هذا نزلهم يوم الدين اللهم نجنا من عذاب جهنم اللهم نجنا من عذاب جهنم اللهم نجنا من عذاب النار اما شراب اهل الجنه طعام اهل النار بقى كتير طعاما ذا غصه من ضريع وطعامهم ضريع وشراب اهل الجنه قال ربنا جل جلاله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا الابرار درجه والاعلى منها المقربون اللهم اجعلنا من عبادك المقربين المقربون دول الخلص والابرار خلطوا فمن خلط خلط له ومن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه فالمقربون عينا يشرب بها عباد الله يشربوا كافور صرف الابرار يشربوها ممزوجه في ناس كده بتجيلهم زمزم من البير صافيه واللي في ممزوجة مقامات الناس مقامات وكذلك في الجنة الناس مقامات نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل وأن ينجينا وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل إخوتي حقيقة الليلة بالذات أنا مش قادر أتكلم عن النار وإنتوا كمان مش مستحملين نار فلذلك نؤجل هذا الموضوع إلى ما بعد العيد أحبكم في الله وأستودعكم الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في الجنة أن يرزقنا وإياكم اقعدوا طبعا عشان عندي عندي مفاجأة كويسة ليكم دلوقتي اقعد اقعد اجلس اجلس اديني كمان خمس دقايق بالظبط أقل من خمسة إن شاء الله اقعد اقعد اقعد فين الراجل؟ طب الحلقة ده قالوا ليه؟ اقعد اقعد اقعد اقعد هقول لك حاجة كويسة الراجل الطيب ده انت عملت الاشهار في ال... في الازهر الراجل الطيب ده اسمك ايه محمد الازهر الشريف مجمع البحوث الاسلاميه لجنه الفتوى آه كان اسمك هدره كان اسمه هدره فايز زكي جاد وكان نصرانيا فأسلم وس... وسمى نفسه محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن أحمد محمد عبد الله عبد الرحمن أحمد الراجل ده من من من أسوان مركز دراو قولوا الله أكبر الحمد لله نحن نهنئه بالإسلام وابشركم ان دار الافتاء اعلنت ان بيجي لهم كل سنه 550 واحد يشهروا اسلامهم من محافظات مصر فالحمد لله رب العالمين أسأل الله جل جلاله أن يهديه قولوا أمين وأن يثبته على الإيمان وأن ينجيه من الفتن وأن يرزقنا وإياكم الجنة وهو أحبكم في الله والسلام عليكم
لنا بالسلامه كده
هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني